احنا امبارح ركزنا على وعود الله لبعض الشخصيات آه، ابراهيم ويعقوب كامثله من الوعود في حياه الناس وكامثله للوعود في العهد القديم ندخل بقى على العهد الجديد عهد النعمه لان عندنا وعود كتيره قوي في العهد الجديد وبرضه ده تدريب حلو يا ريت تنشغلوا بيه بالذات اللي بيعانوا من قلق ان هم يطلعوا الوعود بس فترة كده يعني يقرا مثلا انجيل متى يقعد يطلع الوعود ويحفظ منها اللي يقدر يحفظه منها وهكذا مرقس لوقا وهكذا هناخد الموعظة على الجبل وهي أشهر عظة للسيد المسيح له المجد في العهد الجديد وناخد منها بعض ال- القطع اللي مليانة وعود خلي بالكم وهنلاحظ ان بعض الوعود مرتبطة ب- بدور مننا وبعض الوعود مرتبطة بنعمته مش بدورنا احنا تبدأ الموعظة على الجبل بمجموعة التطويبات وتلاحظوا ان كل طوبة كل تطويب يعني وراه وعد معرفش خدتوا بالكم ولا لا كل طوبة او تطويب وراه وعد يعني اللي بيقول لنا مثلا ندخل في الموضوع على طول لان هو يعني موعظة على جبل كبيرة بس مش هناخدها كلها ما تخافوش اول حاجة يقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طبعا أحلى واحدة في الدنيا إن ربنا يوعد واحد يقول له هديك الملكوت هو عاوز أكتر من كده إيه أحلى حاجة في الدنيا إنك تاخد الملكوت فهو يبدأ الموعظة على الجبل بكده بوعد الملكوت يا بخت المسكين بالروح هديله الملكوت طب ده لازم بسرعة نفهم ايه المسكين بالروح ده اللي هياخد الملكوت تفتكروا ايه المسكين بالروح ناخدها كده ببساطتها المسكين يعني الغلبان بس هو ما يقصدش الغلبان بالجسد كان قال المسكين بالجسد او الغلبان بالجسد قال المسكين بالروح يعني الغلبان بالروح يعني الفقير بالروح يعني معنى كده ال- روحياته ضعيفة ياخد الملكوت لا يعني اللي حاسس انه غلبان امام الله روحيا يعني ده ياخد الملكوت يعني التواضع يعني التواضع من الاخر انا بس بحاول اقربها لكم يعني الواحد فينا لما يقف قدام ربنا يقول له رب انا وحش انا فاضي انا غلبان انا فقير روحيا انا لا عندي سلام ولا عندي حب ولا عندي يقول له طب تعالى ادخل الملكوت حكايه سهله قوي بقى اللي ياكد الكلام ده الكلام ده مشجع صدقوني مثل المدعوين مثل المدعوين اللي حكاه ربنا يسوع المسيح ده بيشبه بيه قصه البشريه كلها فبيقول ان الملك عمل عشاء لع- عرس لابنه ودعا المدعوين المحترمين فبدأ كل واحد يتحجج اللي يقول له أنا اشتريت خمس تجواز بقر لازم أروح أمتحنهم واللي اشتريت أرض لازم أروح أشوفها واللي اتجوز بيتحجج فرجعوا الخدام يقولوا له محدش راضيك محدش راضي يدخل السماء فزعل قال لهم اطلعوا في الحواري وفي الأزقة ولموا لي الغلابة العاهات لموا لي الجدع والعرج والعمي وال... ودخلهم مقصود بها ايه ان كل من كان مسكينا امام الله مسكين امام الله يعني يعرف يقف قدام ربنا مكسور اصل على فكرة دي مش سهل احنا اغلبنا نقف قدام ربنا ايه فريسيين انا رب مش زي بقية الناس بقية الناس بتسرق انا ما بسرقش اطلع خلاص اللي بعده ما ياخدش حاجة ده زي بالظبط قصة الفريسي والعشار الفريسي يقول له أنا مش حتى مش زي العشار اللي هناك ده العشار حرامي حرامي يعني فيه الكذب والغش وكل العبر لكن كان مسكين بالروح فقال له ارحمني يا رب أنا خاطي فخرج مبررا ودي أول علامات دخوله السماء إذا في وعد بالملكوت لكل المتواضعين عشان كده المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب كل متكبر يضيع الملكوت منه وكل منكسر القلب مسكين بالروح يخلي الملكوت في جيبه خلي بالكم وعشان كده الشيطان للناس اللي تمشي مع ربنا اكتر حرب يحب يوقعهم فيها ايه ان هم يشوفوا نفسهم يحسوا بنفسهم يحسوا ان هم كويسين عشان الاحساس ده يضيع الملكوت منهم مش هتعرف الواحد انه يفضل حاسس طول عمره انه مسكين قدام ربنا انه صغير انه غلبان شوفوا يعقوب امبارح يعقوب احنا شركناه ربنا يسامحني ده قديس عظيم لكن طلع راجل ذمته واسعة وبيكتب وبتاع لكن أول ما قال لربنا صغير أنا عن جميع ألطافك وعن كل الأمانة التي صنعت مع عبدك خد كل اللي عاوزه عشان عارف يقول أنا صغير أنا صغير هنا يعني أنا وحش أنا مستهلس وقالها من قلبه وهو مكسور المنكسر القلب ياخد السماء هي كده عشان كده احنا كل يوم في في المزمور الخمسين نقول ايه القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله مش شطارة تبقى متدين الشطارة انك تعرف تقف قدام ربنا مكسور لان كتير من المتدينين يفقدوا الاحساس ده كتير من اللي بيصلوا بيحترفوا الصلاة فيروح من قلبهم شعور المسكنة وساعات واحد يكون جديد خالص على ربنا لكن حاسس انه مسكين ده يسمع على طول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماء عشان كده سكة السماء مش صعبة بس هي صعبة جدا للبهوات للكبار للي شايفين نفسهم للي واثقين في حكمتهم للي حاسين ان هم كويسين للي بيقارنوا نفسهم بيطلعوا احسن من اللي حواليهم صعبة ويمكن تتقفل خالص لكن كل اللي شايف كل الناس اللي حواليه احسن منه وكل اللي حاسس انه صغير قدام ربنا وكل اللي مكسوف من ربنا ده ممكن يدخل السماء بسهولة عشان كده يا بخت ما هي طوبة يعني يا بخت يا بخت اللي يفضل مسكين بالروح عشان كده ساعات ربنا يس- يسيبنا نغلط احيانا ونقع وقعات كبيرة عشان يحفظ لنا انكسار قلوبنا لانه خايف علينا نتنفخ ونضيع الدنيا فاهمين ساعات شباب كتير كده يكون بيجاهد في بعض الخطايا يبقى زعلان قوي انا بقالي سنتين بجاهد وبغلط وماله وربنا واخد باله بس هو خايف يشيل عنك الغلطات دي تقول انا جدع تضيع الدنيا خليك مكسور وخلاص هو ربنا بيكره الشر صحيح بس إن كانت الخطية دي ستحفظ لك اتضاعك خليها شوية ساعات كده طوبى للحزانة لأنهم يتعزون برضه هنا وعد الحزين هعزي ده وعد من ربنا طبعا الآباء علمونا برضه إن هنا الحزن في حزنين في حزن عالم حزن جسدي ده ينشئ موتا مش تبع ربنا وفي حزن روحي اللي هو حزن التوبة أي إنسان حزين على نفسه كمشاعر توبة لازم يتعزى لأن ده وعد من ربنا لكن تبقى حزين إن فلوسك راحت لا مفيش تعزية مش تبع الحتة دي لا مش ده الحزن الروحي اللي بيتكلم عنه لكن أنت حزين على نفسك لأنك بعيد عن ربنا هيعزيك هتجد سلام في قلبك هتحس بارتياح بعدها لأن ده وعد من ربنا لكن تبقى حزين حزن العالم ده مش تبع الوعد فطوبى للحزانة لأنهم يتعزون وطبعا التعزيات دي آه، يعني ملهاش آه، شكل واحد لكن هي تقول سلام تقول فرح تقول بركة تقول هدوء تقول آه، تقول أي حاجة كل ده يدخل في التعزيات طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض أنا بجري بس عشان أفكركم أوريكم في وعود قد إيه لأنهم يرثون الأرض خلي بالكم اللي بيتكلم ده صاحب السماء والأرض يعني لو أي واحد في الدنيا قال الكلام ده نقول له اشمعنى ونقول له إيش عرفك ونقول له ما هو كلام لكن اللي بيتكلم ده هو مالك كل شيء فلما بيصرف الوعد بيصرفه عن قدرة يعني مش بيقول كلام وخلاص فلما بيقول هدلهم السماء ما هي السماء بتاعته لما بيقول هدلهم الأرض ما هي الأرض ملكه فبيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض عشان أبسط عليكم المأمورية وما نطولش الودعاء هم المتواضعين بس يقولوا التواضع تواضع القلب والوداعة وداعة المظهر يعني اللي متواضع قلبه وديع من بره فاهمين والوديع من بره لازم جواه قلب متواضع عشان كده المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب يعني شكله وديع وقلبه متواضع لأن دول يمشوا مع بعض فتقريبا المساكين بالروح والودعة واحد لأن اللي مكسور قدام ربنا ومتواضع القلب هتلاقوه وديع تبان ازاي لما يكون واحد حاسس انه وحش ومكسوف من ربنا ما تلاقيهوش يستغلط الناس في الرايحة والجاية ما تلاقيهوش سريع الغضب ما تلاقيهوش آآ آآ شايف كل الناس وحش ليه؟ لأن هو شايف نفسه وحش فبالتالي بيكون وديع وديع ده لطيف مريح بشوش كل ده مع بعض لا مش دي الوحاشة الوحاشة ان يكون حاسس انه كويس او انه مش واصل لشعور الكسوف والخجل من ربنا ده الاحسن فالودعاء هنا اللي هم كل تشكيلة الفضائل بتاعة اللطف والطيبة والسماحة والبشاشة وكل ده دول يرثون الارض يعني ايه يرثون الارض طب احنا مش عاوزين الارض يورثوا الارض الارض اغنى ما فيها ناسها لان في نظر الله الارض يعني أحلى حاجة فيها البشر فالوديع يكسب الناس ببساطة فوعد من ربنا كن وديعا تكسب من حولك مش انت ساعات تبقى نفسك تكسب اللي حواليك في ناس مش عارف تكسبهم عاوز تكسبهم خليك وديع وش عاوز تتعلم الوداعة روح قلد المسيح تعلموا مني لأني وديع أربعة طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون وعد وعد أي واحد جعان وعطشان للبر هيشبع يعني تيجي عطشان لربنا عاوز تعزية هتاخد تيجي جعان لكلمة ربنا هتشبع بالإنجيل تيجي مشتاق للقداس هتصلي وتفرح تيجي نفسك تاخد خلوة كده ومشتاق تقعد مع ربنا هتطلع طاير منها ليه؟ لأن ده وعد طوبى للجياع والعطاش للبر أنهم يشبعون بينما ممكن تبقى جعان وعطشان للأكل والشرب ما تشبعش أو بطنك توجعك لكن الشبع الروحي مضمون لو أنت جاي جعان فيا بخت اللي جاي لربنا جعان وعطشان يا بخت لأن ساعات احنا نيجي لربنا كده بنجر رجلينا جر عشان كده تلاقونا نطلع من عنده ايه مش شبعانين ولا حاجة لكن اللي جاي جعان في ناس بتبقى جاي جعانة في ناس تحس انها جاية هفتانة على ربنا مشتاقة عاوزة تقرا الانجيل مرة قابلت ناس ما كانوش مسيحيين الحقيقة وبعدين ربنا افتقدهم بنعمته وتعمده وكده الناس دول انا كنت اقول لهم اقروا مثلا ايه تعالوا نصلي الاجبيه وعرفهم يتصلوا ازاي اسألهم بعد اسبوع بتصلوا ايه في الاجبية يقولوا لي الاجبية اقول لهم ايه يعني يقولوا لي الاجبية ايوه في ايه بتعملوه في اليوم يقولوا لي من الاول للاخر كلها اه كلها على طول كده بكل مزاميرها اه بكل مزاميرها ولسه بتشتغلوا عادي وبتاكلوا وتشربوا اه امال ايه جعانين طب مش مش زهقانين ابدا ده احنا مبسوطين جعانين عطشانين احكي لهم عن القداس طيب هنحضر القداس واشرح لهم القداس واجزائه الاقي تاني يوم قبل اي شماس في الكنيسة موجودين واجي بعد القداس طب يمكن زهقت عشان دي اول مرة ابدا يا ابونا ده احنا كنا في السماء نهاركم ابيض امال احنا عمالين نقول للناس عمالين نقول للناس بتوعنا طب ونحايلهم ونجري في القداس شوية ونخليه كله عربي ون... امال انتوا مالكوا كده جعانين عطشانين للبر يا شبعانين طبعا طوبى للجع والعطاش للبر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون برضه دي آية جميلة قوي ووعد حلو قوي مين فينا مش عاوز رحمة ربنا عاوزينها هنا وهناك وهناك أهم يعني أهم حاجة إن إحنا لما نقف قدام ربنا في اليوم الأخير رحمته تستر عشان كده في كل قداس نقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا عاوز رحمة ربنا في إيدك خليك رحيم خليك رحيم ما بقتش صعبه ارحم الناس واحد غلط في حقك يا سيدي واحد آم، واكل عليك فلوس بزيادة واحد ممكن تسجنه خليك رحيم خلي ربنا يرحمنا واخدين بالكم طوبى للرحماء لانهم يرحمون انت مش عاوز رحمة ربنا طب ما انت سكتها في ايدك طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله ده وعد جميل قوي يعني اللي قلبه نقي هيشوف ربنا مش هيشوفه هيعاينه عارفين المعاينة يعني هيشوفه عن قرب هيشوفه عن قرب هيعاينه هيبقى قريب منه قوي طيب بس نقاوة القلب دي مشوارها طويل لكن يعني يا بخت اللي قلبه نقي اللي قلبه نضيف ده قلبه نضيف يعني لا في شهوة ولا في كراهية ولا في حقد ولا في حسد ولا في أي حاجة سودة مش موجودة قلبه نقي فيا بخت اللي قلبه نقي لأن ده هيعاين ربنا بيشوف ربنا بيبقى قريب من ربنا جدا آم، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون برضه الحتة دي نقف عندها احنا كلنا بنقول أبانا الذي يعني كلنا محسوبين أولاد الله بس احنا أغلبنا وأنا أولكم محسوبين كده يعني يعني فضلة خيره يعني لكن احنا مف- مش باين علينا الحكاية لكن لما يلاقي واحد فينا بيصنع سلام عارفين يبقى بيقول له يعني عفارم عليك يا ابني يعني انت كده ابني هي المقصود بها كده ابناء الله يدعون يعني تستاهل تبقى ابني يعني انت فعلا هتتمتع بالبنوة لان عندنا البنوة بس مش كلنا مستمتعين بيها مش كلنا حاسين بمعنى ان احنا اولاد ربنا دي لو حاسينها ما كانش ده بقى حالنا لكن لو صنعنا السلام نبقى اولاد ربنا صح نبقى اولاد ربنا بجد طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون شوفوا اللي جاي كمان طوبى للمطرودين من اجل البر لهم ملكوت السماوات يعني لو في مر من اجل فضيلة من اجل بر من اجل تقواك طردوك بأي معنى هتدخل السما على حس الحكاية دي في ناس بتزعل قوي انه عشان مسيحي آه، عشان مسيحي آه، ما خدش حقه يا سيدي انت لو تعرف الوعد بتاعها شكله ايه كنت رحت حيلتهم وقلت لهم هزقوني شوية ذلوني شوية خدوا حقي شوية ده انا هاخد على حسكم السما طوبى للمطرودين من اجل البر امتى عشان طيب استغفلوك ساعات احنا يصعب علينا قوي يصعب عليك ليه مش احسن ما تبقى خبيث ومكار وداهية خليك طيب وخليهم ياكلوا حقك عشان انت انسان طيب طبعا ده مش ضد ان احنا ممكن نطالب بالحق لكن دي ما تضايقكش انك تعبت او خسرت من اجل تقواك لان دي لها وعد طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات وماله ما هو انت لو واثق في الوعد ومصدق الكلام ده مش هتزعل هتزعل ليه ده مكسب مش خسارة ده انت كده بتتأكد ان سكتك ماشية صح للسما بينما انت لما تزعل جدا وتتخانق وت... وتنتقم وت... انت كده بتضيع الوعد ده كان في ايدك تاخد السماء ومش راضي طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا والوعد ايه لان اجركم عظيم في السماوات هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم كل الوعود اللي فاتت معناها ومجملها ان احنا هندخل السماء مسكين بالروح يدخل السماء الجعان والعطشان للبر هيدخل السماء المطرود من أجل البر هيدخل السماء صانع السلام هيدخل السماء كلهم هيدخلوا السماء الأخرانية بقى إيه مش بس يدخل السماء ده الوعد هيبقى له مركز في السماء أجركم عظيم في السماوات يعني دول داخلين داخلين ومش بس داخلين دول داخلين ولهم مكان في السماء ده وعد كبير قوي طوباكم إذا طردوكم عشان كده كان في تاريخ الكنيسة بيتنافسوا على الاضطهاد والاستشهاد ما كانوش مجانين كانوا حافظين الوعد كانوا فاهمينه ومصدقينه وعايشينه فكانوا يقفوا طابور عاوزين يتبهدلوا عاوزين يتص- ي- ي- يستشهدوا ليه مصدقين عارفين كويس ان ده مش بس هيدخلهم السماء ده كمان يعطيهم اجرا عظيما في السماء المسيح وعد بكده وهو لما يوعد خلاص يبقى عندنا وعد لمن يحتمل الآلام من أجل المسيح بقى أو من أجلي كاذبين بالذات اضطهاد بقى من أجل اسم المسيح وطبعا يكونوا الناس دول كذابين يعني مش يكونوا بيضطهدونا لأن احنا وحشين تبقى ملهاش معنى أجركم عظيم في السماوات أنط على آخر الموعظة على الجبل طبعا انتوا في حاجات كتيرة في السكة لكن يعني عدد 24 في اصحاح 6 متى 6 يقول ايه برضو كلها وعود الحتة دي لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر انا هركز على الوعود بس لا تقدرون ان تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس أنت يا رب ما قلتش وعد لسه أنت عمال توصي وانظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحرية أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ولكن اطلبوا أب... دي وصية لا تهتموا دي وصية تزاد لكم هذه كلها تزاد لكم الوعد هنا في الكلمة دي طبعا قبل الوعد فيه شرح عشان كده احنا خدناها كلها لان هو بيشرح قبل ما بيوعد فهو بيقول لنا ايه مش هينفع تمشي ورا اتنين يا انا يا الفلوس لان هو عارف ان الفلوس اكتر حاجة بتمشي الناس واللي بيحب واحد لازم هيحتقر الآخر هتحبوا الفلوس هتحتقروني ده ربنا اللي بيقول كده هتحبوني لازم تحتقروا الفلوس اللي لازم التاني لازم يفارق الآخر هتلازموني لازم تهربوا من القرش ما تنشغلوش بيه خالص هتلازموا الفلوس يبقوا لازم تبعدوا عني خلي بالكم المسيح حطها بشكل حاد يعني يعني كأنه عدو لدود الفلوس دي احنا طبعا بنحب الفلوس فبنحب عدوه فاحنا بنحاول نمسك العصاية من النص في كل جيل وهو قال لنا ما تتمسكش من النص يا هنا يا هنا وكل الناس عاوزة تمشي الفلوس وربنا مع بعض فقال لنا هو انتوا عاوزين الفلوس في ايه يا رب العيال والأكل والشرب واللبس والمستقبل والمدارس والجواز والشقق غالية و- ماشي ماشي هو عارف طبعا أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون شوفوا المعاني بقى اللي احنا ش- كلنا بتغيب عننا مع انها بسيطة جدا أليست الحياة أفضل من الطعام حد فيكم فكر في المعنى ده الأكل أهم ولا الحياة أهم لا الحياة عامة حتى احنا ساعات ننشغل بالأكل دون أن ننشغل بالحياة تلاقي الناس كلها عايشة عشان تاكل فبقى مين الأهم الأكل بقت الحياة تخدم الأكل المسيح بيقول معنى مختلف بيقول يا جماعة الحياة أهم كتير قوي من الأكل احنا بناكل عشان نعيش يعني المسيح عاوز يرجع لنا المظبوط يقول لنا الحياة حاجة كبيرة حاجة غالية كونك تعيش وتتنفس وتتحرك وتحب ربنا وتحب الناس دي حاجة كبيرة قوي الأكل يخدم الموضوع ده لكن عشان تعيش عشان تاكل زي ما أغلب الناس عايشة عشان تاكل يقول لنا ازاي بتعملوا كده أليست الحياة أفضل من الطعام برضو كل الناس مشغولة جدا باللبس فبيقول الجسد أهم ولا اللبس أهم الحقيقة احنا كلنا مشغولين باللبس بس في الحقيقة قيمة الجسد أهم جدا من أي لبس لما تلبس بدلة بألفين جنيه حتى جسدك أهم مئة مرة لأن ده لو جسدك باظ ولا ولا نام يعني إيه قيمة البدلة اللي عليك بقى فالجسد أهم طبعا بينما احنا مشغولين جدا بال- بالخارج والجسد كعطية من الله مش مشغولين بيها السيد المسيح في بساطة بي- بيعيد الموازين تاني بيقول الأكل مش هو المهم عشان كده في حتة تاني يقول إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص يعني الحكاية ما هي ماشية ماشية واللي هيلبس بدلة واللي هيلبس جلابية مش دي القضية قدام ربنا ده بني آدم حاجة كبيرة قوي عنده ده فداك دمه كان جاي لابس جلابية ولا لابس بدلة ده موضوع ما يشغلش ربنا خالص يشغلنا احنا بقى نحدد قيمة ده من قيمة ده بالحتة دي لكن بالنسبة لربنا مش كده خالص هو بيقول لنا أنا شايف ده وده غاليين جدا وكبار قوي لأن ده جسد جسد هنا يعني جسد اشتراه المسيح بدمه انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن حتة بقى البنوك والتأمينات والقصص بتاعتنا دي قال إيه رأيكم العصافير الحمد لله ما حصلش فيها تحضر ومدنية زي اللي حصلت للبني آدم فإحنا ترقينا كان زمان لا كان في بنوك ولا في تأمينات وما كانش الناس بتحوش والناس بتاكل لقمتها وعايش العصافير لسه عايشين بنفس البرنامج القديم وكمان ما بيشتغلوش وما بيدوروش لكن الله الذي يعلم سر كل الخلائق بيقول سر عجيب جدا بيقول أبوكم السماوي يقوتها عشان كده احنا شوفوا كم عصفور في الدنيا احنا ما نعرفش لكن في وعد جميل ان الله يعول هم كل عصفور عارفينه ومش عارفينه شايفينه ومش شايفينه خلائق لا ندري بها ولا نسمع عنها وربنا بيرعاها عارف لما تكون انت اب غني وعندك قفص عصافير هتهتم بقفص العصافير ولا بولادك مش محتاجة رد فهو بيقول لنا كده إذا كنت أنا مشغول بالعصافير وهي لا بتشتغل ولا بتتعب ولا بتخزن وأكلها في ميعاده لازم يوصلها في ميعاده ألستم أنتم بالحري أفضل منها برضه ده يدينا مبدأ جميل إن التأمل في الخليقة ي- يدينا نوع من السلام والفرح ليه؟ هنكتشف أن ربنا بيرعى الخلائق كلها بحكمة عالية جدا وبحب جارف وإحنا أهم حاجة في الدنيا لأن إحنا شبهه أهم الخلائق أفضل جدا من أي خليقة من أي عصفور فلما تكون العصافير ربنا بيخدم عليها كده و- طب امال احنا بقى لما ننشغل بالاكل والشرب تبقى عيبه يعني يعني تبقى حاجة بالنسبة لربنا جارحة خالص لأنه طايلين هم الحاجات دي ليه من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زرعا واحدا دي بقى بالنسبة للقصيرين اللي زي معناها واضح يعني طب اهتم كده هتعمل ايه يعني هتطول نفسك يا اخوي يعني اخرك ايه ايه اللي تقدر تعمله في حياتك ايه اللي تقدر تزوده على نفسك ايه يعني عايل الهم وبتشيله وبتحط على ايه هتقدر تطول نفسك زرعة واحد ولكن اقول لك بعد كده ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو برضو بيقول لنا انتوا بتهتموا قوي باللبس وطبعا الدنيا كده والشيطان غاوي كده الشيطان من اسلحته المشهورة أك اكل وشرب ولبس عنده كده رؤساء قوات واحد رئيس شهوة البطن وراح رئيس شهوة الجسد واللبس دول الزعمة بتوع الشيطان دول وراهم ملايين من البشر عايشين تلاقي ملايين من الستات عايشين عشان يلبسوا وملايين من الناس عايشين عشان ياكلوا ملايين تابعين للشيطان والمسيح بيتحسر عليهم وبيقول لنا كلام بسيط بيقول تأملوا زنابق الحقل طب انتوا بتلبسوا أشيك من الورد الورد اللي أنا عامله ده وبيطلع ويدبل وينام وبعد كده يترمي في النار وكأن لا قيمة له وأنا ملبسه ألوان وجمال لا يمكن تعملوه في لبسكم مش هلبسكم انتوا بيقول تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل يعني مشوارها بسيط ولكن أقول لكم ولا سليمان في كل مجده لأن سليمان كان في مجد الدنيا أعظم إنسان هنا مجد مقصود بها مجد الدنيا يعني لأنه سليمان قال كده في سفر الجامعة قال إن مجد العالم كله كان عنده اللبس والأكل والغنى بكل أشكاله كان عنده فبيقول لنا ولا سليمان في عظمته الأرضية كان بيلبس زي شوية الورد اللي أنا بلبسه آه فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان خلي بالكم الانشغال الزائد بالأكل والشرب واللبس والتخزين والتخزين هو قلة إيمان مهما قلنا معلش خلينا نعترف بالحتة دي إننا كلنا قليل الإيمان لأننا نهتم بما نأكل وبما نشرب وبما نلبس وكيف نخزن لأنه قال كلمة نخزن قبلها فقال أفلا يلبسكم أفليس بالحري جدا شوفوا جدا دي كمان معناها المسيح شايف إنه المفارقة ضخمة جدا بين اهتمامه بالكائنات وبين اهتمامه بالبشر يعني قد ما اهتمامه بالكائنات سوبر يعني مفيش حاجة بتقع منه لكن اهتمامه بالبشر يفوق جدا الكلام ده فبيقول أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس خلي بالكم الآية دي فإن هذه كلها تطلبها الأمم يعني ايه يعني ربنا بيبص على اولاده عاوز يشوف الفرق بين واحد اممي ما يعرفوش ما يعرفش دمه ما يعرفش ابوته ما يعرفش اللي عمله وبين واحد ابنه عارف انه فداه واشتراه وبيحبه ومشغول عليه لو لقى الاتنين بيهتموا بنفس الاهتمام يزعل قوي يعني عاوز يقول لنا من حق اللي في الشارع يهتموا ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس هذه كلها تطلبها الأمم ده العادي ده الطبيعي لأن دول ما يعرفوش ربنا دول مش فاهمين اللي بيقوله المسيح لأن أباكم السماوي يعلم ما أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ده أول وعد الحقيقي أول وعد أن ربنا على دراية كافية جدا باحتياجاتنا ودي هختم بيها القعدة دلوقتي الله يعلم جيدا ما نحتاجه احنا ساعات بنتصرف كأن ربنا مش واخد باله ان الشقق غليت يعني انت واخد بالك ان الشقق غليت وربنا مش واخد باله انت بتتصرف كأنك مش واخد باله ان البلد دي القوانين فيها مش عارف شكلها ايه وفي شوية اضطهاد انت دريان هو مش دريان اباكم يعلم هل لنا ثقة في علمه ان هو متابع كويس الحاجات دي ولا مش واخد ولا هو مش واخد باله احنا ساعات بنتعامل مع الاحداث كأن ربنا مش واخد باله كأن ربنا لسه عايش من 2000 سنة فمش واخد باله ان الدنيا غلا وان في كمبيوترز دلوقتي وان في عربيات وان لا ربنا واخد باله وعارف كويس الدنيا ماشية ازاي وعارف كويس كل حاجة بتحصل فأول وعد أباكم وشوفوا كلمة أباكم عمالة تتكرر بإلحاح إزاي اللي يقرأ الموعظة على الجبل فيها كلمة أباكم زيادة عن 10-15 مرة ودي كانت جديدة جدا على مسامع اليهود ليه؟ لقب الله عند اليهود قدوس إسرائيل رب الجنود آه، إله إسرائيل إله إبراهيم وإسحاق أبوكم دي جديدة يعني كل ما يقول ربنا بدل ما يقول ربنا يقول أبوكم دي جديدة دي بتاعت العهد الجديد ده الإعلان الجديد إن ربنا أبونا أبونا السماوي أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها يعني اوعى تكون فاكر انك محتاج حاجة وهو مش واخد باله لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره يعني المفروض تركيزنا كله يبقى نروح الملكوت ازاي والملكوت ده له بر له تقوى له مثاليات له فضائل لابد ان نتحلى بيها دي اللي تشغلكم الباقي كله على البيعة طب وشقق العيال على البيعة طب والمركز على البيعة و- والصحة على البيعة والتأمين الصحي على البيعة واللبس والأكل والشرب على البيعة كل ده تزاد لكم ده موضوع ما يكلفوش حاجة مش هيشغله بحاجة اللي بيأكل العصافير يعني سوري يعني فاضي يعني بيأكل العصافير مش معقول مش هيكون فاضلنا يعني يعني إذا تجاوزا هنقولها كده يعني إذا كان بيهتم بهذه الأمور الصغيرة جدا مش واخد باله إن أنا ابنه عندي مشكلة ضخمة ممكن أروح فيها في مصيبة وهو مش واخد باله ده إيه ده الإيمان ده بقى طبعا واخد باله والسماء كلها مشغولة على موضوعك هو أنت قليل فبيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد مصيبتنا ان احنا كلنا عايشين الغد محدش عايش النهارده كلنا عايشين بكره وبكره ده ما بيجيش ما بيجيش ابدا كله بيتعب عشان بكره يرتاح وبكره ما بيجيش كله بيتعب عشان بكره احتمال يحصل احتمال ايه ما تعيش يومك ده السيد المسيح بيقول لا تهتموا بالغد الغد يهتم بما لنفسه ليه انت احنا باهتمامنا الزائد بالغد معناه اننا لا نؤمن ان الله موجود بكره يعني ايماننا ممكن يبقى قاصر كان ربنا موجود النهارده لكن مش موجود بكره فاحتياطي احتياطي ازاي يعني يعني ربنا مش موجود بكره الغد يهتم بما لنفسه يعني الله اله اليوم واله الغد زي ما بيهتم النهارده هيهتم بكره ويكفي اليوم شره يعني بالكاد بالكاد تنشغل باحتياجات يومك ده المفروض يعني اهو اليوم يخلص ويعدي وخلاص بكره له رب بكره له تدبيره له حكمته هذه كلها تزاد لكم دي ده وعد المفروض يشغلنا شويه خلي بالكم هنا الكلام عن الحياه الارضيه يعني في وعود عن الحياه السماويه عن الابديه زي التطويبات آه، عن معاينه الله عن الرحمه عن لكن في وعود كمان تشغلنا قوي بحياتنا العملية اللي هي دي بقى أن كل ما يشغلنا في الحياة العملية يزاد لنا يزاد لنا يعني إيه يعني على البيعة بلا من من غير حساب يعني ده مفتوح ده ما ما ربنا ما يحسبوش لأنه ده ما يهموش كتير فده تاخد وتغرف منه براحتك خالص عارفين مثلا لما يكون في اوبن بوفيه تاكل براحتك خالص دي تزاد لكم دي براحتك يعني دي مش هيعد عليك فيها خالص طب خدت كتير ده ما تاخد تاني دي ما كلفتوش حاجة هذه كلها تزاد لكم ده للأسف وعد جميل جدا بيروح من دماغنا تلاقي طالب وقت امتحاناته قلقان جدا على امتحاناته يا حبيبي ده انت خلاص نفسك كلف المسيح دمه امتحانات ايه اللي انت مشغول بيه عاوز يحرق لك الكلية كلها يحرقها لك زي ما انت عاوز الموضوع يعني ما يستاهلش ابدا انك انت تبقى قلقان كده قريت قصة لطيفة عن كاهن كان مسافر في الطيار وواحد قابله في المطار يبدو كان كاهن بسيط لا كان في القطر كان في قطر مش طيار وقابله واحد في المحطة وقال له عندي مشكلة يا ابونا قال له يا ابني فاضل عشر دقايق على القطر قال له ابونا هحكيها لك بسرعة خد تلت ساعة راح لها القطر اتحرك قال خلاص لتكن مشيئته بعد نص ساعة لقوا الدنيا مكركبة القطر عمل حادثة واتحرق نص فقال له كتر خيرك يا ابني لأنك أنت جيت في الوقت المناسب هذه كلها تزاد لكم يعني تأمين القطر ده ما هو ده أنت ما بتحسبوش لكن ده على البيعة احنا احنا لو انشغلنا هنتخنق لو تركنا انفسنا للمشغوليات هنفطس هنتخنق هننشغل بايه ولا بايه لكن المفروض ببساطة ان يكون الوعد ده واضح ان هذه كلها كلها ما سابش فيها حاجة اكسبشنال خالص تزاد لكم يعني تاخدوها بالزيادة تاخدوها بزيادة يعني مش هتاخدوها بالقطارة هتاخدوها بزيادة أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب بس انتوا انشغلوا بإيه اطلبوا أولا ملكوت الله وبر عارفين زي إيه زي ما تكون أنت أب وعندك ابن بيذاكر وبعدين يقول لك بابا واضح ان مفيش اكل انا هقوم اطبخ تقول له لا حبيبي اقعد انت ذاكر انا هطبخ لك واعمل لك الشاي واعمل لك كل حاجه بس انت اقعد ذاكر اعمل معروف خليك في المفيد انت شايف في حاجة اهم كتير الباقي ده سهل هو ربنا شايف كده ان كل اللي بيشغلنا ده تضييع وقت سهل قوي عليه والمهم احنا غافلين عنه حكاية أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها أنا قدامي بالظبط سبع دقايق ما تقلقوش عشان الناس غمضت عينيها خلاص وبعد كده اشربوا شاي ترجعوا تاني لا براحتكم آه بصوا في فيليبي آخر إصحاح يقول آية جميلة هي آية واحدة في فيليبي أربعة آخر إصحاح عدد فيليبي أربعة عدد 19 على حكاية أباكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه في حتة تاني يقول قبل أن تسألوه يعني من قبل ما تطلب هو يكون عارف هنا في لبت أربعة بولس الرسول كان في السجن وكان فرحان وكان راجع ده بعت رسالة تشجيع لأولاده في فيليب لأن هم كانوا مضطهدين فيليبي 4 عدد 19 وكان مبسوط قوي ومتكيف وحاسس انه عنده كل حاجة مع انه مسجون ومستني حكم اعدام يعني مفيش حد في ظروف سيئة زيه لكن كان بيقول لهم كتر خيركم ده انتوا فاكريني وانا فرحان بيكم وافرحوا في الرب كل حين وكان تمام في اخر الرسالة بعت لهم دعوة دعوة يعني بيدعي لهم يعني فيقول لهم ايه في عدد 19 يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع انا ما انساش الحقيقه لما كنت شاب في كل يعني كليه يعني كنا طلعنا مؤتمر في بني سويف من 25 سنه كده وجالنا كاهن لذيذ قوي من بني سويف قال ساعه كامله عن الايه دي فلغايه دلوقتي مأثره فيا حكايه يملأ الهي كل احتياجكم انا هقولها في دقايق شويه افكار كده كل احتياجكم دي احنا بنحتاج حاجات كتير قوي بنحتاج جسديات بلا حدود دي هيوفيها لكن ما يؤرقنا الحقيقة أكثر هو احتياجاتنا النفسية وما لا يشغلنا بالمرة للأسف هو احتياجاتنا الروحية يعني الاحتياجات الجسدية بتشغلنا النفسية بتشغلنا أكتر الروحية ما بتشغلناش للأسف والمفروض إن الحكاية دي تتعكس إن احتياجاتنا الروحية تشغلنا قوي واحتياجاتنا النفسية شوية والجسدية ما نفكرش فيها فأنا أركز على الاحتياجات النفسية احنا كلنا عندنا احتياج الى الحب صغير وكبير من اصغر طفل موجود في المؤتمر لاكبر واحد سنا محدش فينا مش محتاج يحب ويتحب وكلنا الحتة دي حساسة عندنا لو حسيت ان اللي حواليك مش بيحبوك مهما كنت قوي تتهز وكل ما بقيت منعزل كل ما الدنيا ظلمت في نظرك لان في احتياج طبيعي انساني الى الحب وهذا الاحتياج للأسف لا يمكن أن يشبعه إنسان مهما كانت مراتك وفية أو جوزك وفي مهما كانوا أولادك حلوين مهما كان الكبار بيحبوك ملهمش دوام في ظروف بتمنع في حاجات بتعطل وانت عاوز أكتر حاجة بيشبعك الوحيد الذي يقدر أن يملأ احتياج الحب هو ربنا الوحيد اللي ممكن يعوض الفراغ الوحيد لأن ده احتياج صارخ واللي عدى